فيها الأمان أم الأمم
اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرحب بضيوفنا في هذه الفقره آه، فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور الثوري صفوت حجازي اهلا وسهلا اهلا وسهلا سعدتك يا دكتور مرحبا ربنا يكرمك ايضا معنا فضيله الاستاذ الشيخ الحبيب آه، والرقيق فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد السلام اهلا وسهلا حياك الله وبارك سعداء بحضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك يا أستاذنا.
يسددك ويبارك فيك.
اللهم امين آه، دكتور صفوت هبدا مع حضرتك من خلال آه، الحدث اللي موجود الان آه، اجتماع القوى السياسيه في قصر الاتحاديه اتقال ان الدكتور صفوت حجازي كان موجود اتقال ان الدكتور صفوت حجازي طلع من الاجتماع فاحنا عايزين نعرف أنت كنت موجود في الاجتماع بدايه ولا لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين آه، خليني ابتداء أقول لحضرتك آه، ده نموذج واضح جدا وصارخ جدا للإعلام الفاشل الإعلام الفاشل الإعلام الكاذب آه، حضرتك راجل إعلامي ونعلم جيدا أن قمة الفشل أن الإعلام ينشر خبر كاذب مم.
او ان اعلام ينشر خبر مستهلك لما جريدة زي جريدة الوطن ولا الدستور ولا ال... كل اليوم السابع ولا كل الجرايد دي تنشر ان صفوت حجازي ينسحب من مؤتمر الحوار بعد نص ساعة ده عين الكذب تماما انا لم اشارك في المؤتمر ولم احضر المؤتمر اطلاقا بس دخلت الرئاسه انا انا انا بروح الرئاسه كتير اه
بروح الرئاسه كتير مش مش اول مره ومش اخر مره إيه، ورحت الرئاسه النهارده كنت موجود في الرئاسه المؤتمر كان الساعه 12 ونص انا رايح الرئاسه الساعه واحدة ونص الساعه 2 الا ربع لان كان عندي موعد الساعه 2 اه هل انا كراجل محترم اما يبقى عندي موعد في الرئاسه الساعه 12 ونص اروح الساعه 2 الا ربع ده ابتداء انا رايح الرئاسه عشان موضوع اخر تماما اه لا علاقه له بال- بالحوار رحت الرئاسه لقيت الحوار لسه ما بداش آه، سلمت على مجموعه من ال- الناس شخصيات المشاركه في المؤتمر وكلهم عارفين كويس جدا ان انا مش جاي احضر المؤتمر آه، خلصت الحاجه المؤتمر بدا وشفت الرئيس قبل المؤتمر وسياده النائب ال- المؤتمر بدأ أنا مشيت بعد المؤتمر ما بدأ تقريبا بساعة ونص يعني المؤتمر بدأ بداية الرئيس بداية المؤتمر هي دخول الرئيس إلى قاعة المؤتمر نعم الرئيس دخل ألقى كلمة ترحيبية وتكلم مع الناس وده اللي كان مترتب ثم انصرف واستأذن وترك الحوار لل- الاجتماع مع للنائب.
رئيس الوزراء وترك الحوار للنائب مم.
ده استغرق تقريبا تلت ساعة تقريبا انا مشيت بعد ساعة ونص من دخول الرئيس للمؤتمر اه يبقى ازاي بعد نص ساعة ولم انسحب ولم ولم كل الكلام ده كلام كذب وكلام عاري من الصحة تماما وانا اصلا يعني انا مش بتاع مؤتمرات مم. انت بتاع الشارع بتاع الشارع اه فعلا صدق انا بتاع الشارع إيه، مش بتاع مؤتمرات ما ما احضرش مؤتمرات وهنسحب ليه ايه الداعي للانسحاب حتى لو حضرت هنسحب ليه انا لم احضر ولم انسحب ولا علاقه لي بالحوار اطلاقا انا سلمت كل اللي كان ليه علاقه بيه بالحوار ان انا كنت موجود النهارده في الاتحاديه سلمت على بعض الاشخاص اللي كانوا موجودين في قاعه ال- ال- المؤتمر وتكلمت مع بعض الاشخاص في في امور محدده يعني ما صدقت ان انا لقيتهم منهم الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إيه، هذا كل اللي حصل مم. ولكن حضرتك ما كنتش موجود في الاجتماع حضرتك لم آه، تستدعى لي آه، للمشاركة في هذا الاجتماع اطلاقا تمام يبقى الكلام واضح وبنوضحه لكل الجرائد والمواقع الإخبارية أن الدكتور صفت حجازي مرة أخرى لم يكن مشاركا في اجتماع القوى السياسية اليوم في قصر الرئاسة آه، وهو أساسا آه، لم يستدعى للمشاركة فيه ولم يكن عضوا في آه، المشاركة في هذا الحوار ولم ينصرف بعد نصف ساعة تمام آه، دكتور ده يعني ده انا عاوز بس اركز على نقطه مهمه جدا اه يعني امور واضحه جدا للعيان ادي الاعلام الكاذب الاعلام الفاشل اذا كان صحافه ولا فضائيات يوم الاحداث بتاعت يوم الاربع في الاتحاديه انا المفترض اتصل بيك اتاكد بقى انت انت مشيت ليه يا دكتور هتقول لي لا انا ما حضرتش بالظبط وهتوضح المعلومه بالظبط ولذلك الاعلام ليست يعني من وجهه نظري ليست مهمه الاعلام هي نقل الخبر ولكن التاكد من صحة- التحقق من صحه من الخبر صحة الخبر زي يوم الأحداث بتاعت الاتحادية لما قعدوا يولولوا ويندبوا على مريان اللي ماتت اه ومريان تتصل بيهم تقول لهم أنا في البيت مم.
أنا ما متش كل الفضائيات بلا استثناء يعني كلام يعني أنا لا أتصور إن إن إن الناس دي تقبل على على نفسها هذا الكذب إن ابن آدم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا دول فعلا ما بيكذبوش دول بيتحروا الكذب هل اتصل بك احد يا دكتور اتصل بيا صحفيين وقلت لهم انا ما حضرتش اه ونشرت على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك على صفحتي قلت يعني قلت كده إيه، هي اول حد نشر اظن جريده اسمها الوطن مم.
الكاذبون قلت كده بالنص كاذبون نقطتين نشرت صحيفه الوطن او صحيفه الوطن تكذب اني انسحبت من المؤتمر انا لم انسحب لاني لم اشارك برضه أصلاً.
شارك وكتبتها على صفحتي وعلى التويتر بتاعي لكن الكذب تعمل ايه في الكذب ربنا يسلم ويجعلنا من الصادقين يا رب اللهم امين آه، دكتور محمد محتاج اتكلم مع حضرتك تحلل لنا الوضع الحالي توصف لنا الوضع الحالي اللي موجود آه، متى ينتهي آه، هذا الجدل اللي موجود في الشارع السياسي ومتى يعود الامن والامان والسكينه والاستقرار والحب والالفه بين الشعب المصري مره اخرى بعد هذا الاتصال من آه، آه، من من الاتحاديه الزميل مع- محمد ابو حسين اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ ملهم اتفضل يا محمد الله يتم آه، هنا في الاتحاديه يسودها جو بالهدوء نسبه آه، عن ما كنا متوقعين قبل كده الاعداد قليله في تزايد من تقريبا حوالي نص ساعه
ايوه آه، الكل ينتظر هنا آه، توصل اليه القوه الوطنيه في الاجتماع الذي دعا اليه الدكتور محمد مرسي وقد وصلنا آه، ان هناك مبادرات الكل ينتظرها هنا آه، وهي طرح تطرح على مائده الحوار وهي الغاء الاعلان الدستوري الحالي واصدار اعلان دستوري جديد خالي من المواد التي عليها خلاف والمبادرة الثانية إعادة مسودة الدستور إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ودعوة للأعضاء المنسحبين لإعادة صياغته مرة أخرى ليخرج متوافق وطني. آه، تمام.
نحن الآن ننتظر ما سيسفر عنه الاجتماع القوى الوطنية أعتقد أنه هو في حدود آه، نص ساعة آه، هو الذي هو بدأ آه، من الساعة الرابعة عصرا واحنا الان في انتظاره آه، لا يحدث اي مشاجرات تم بل, بل كان هناك بعض المشاجرات مع انتظارون انفسهم وسرعان ما هدأ الجو مرة أخرى طب لو في جديد سنحاول الاتصال بك مره اخرى ان شاء الله آه، حدث شكرا جزيلا الدكتور محمد بقول يعني متى آه، يعود للشعب المصري السكينة وتعود له السكينة والأمن والأمان والاستقرار والحب والألفة بين آه، المصريين الله المستعان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد في الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال آه، موضوع يحتاج إلى آه، بسط وتفصيل نعم وكاد يعني يكاد أن ي- يستغرق أكثر من حلقة فأرجو أن يعني تترفق بنا كده في الأسئلة ربنا يكرمك يا أستاذ.
الله يبارك فيك نعم أنا بوجع عام.
آه، آه يعني آه، آه، اسمحوا لي أن أبدأ بقضية حولها تدور آه، كل الاحتمالات وكل التوقعات وكل الأحداث وكل النتائج المتوقعة ألا وهي قضية علاقة هذه الأمة بربها جل في علاه نعم آه، احنا في موقف يجب ان ندرك جميعا انه موقف فصل جد ليس بهزل اما ان نخرج منه الى انطلاقه واسعه الخير والنور والهدى او ان نخرج منه والعياذ بالله بنقمه تعود علينا من رب العرش العظيم سنندم عليها ندما طويلا وكلامي هذا يوجه بالتأسيس والتأصيل إلى أهل هذه الملة بل إلى كل غيور على دينه وعلى بلده بل لكل غيور على الحق وعلى الخير وعلى السلام من أهل الملة ومن غير أهل الملة لأن الارتباط بقواعد وأصول هذه الملة هو النجاة الحقيقية المسألة يدعون أننا نرهب الناس بأن في قول نعم مسار إلى الجنة وفي قول لا التي لا نريدها مسار إلى النار أنا أقول نحن نرهب الناس الآن نرهب الناس لينجو فالأمر إما أن ننجو بين يدي الله أو أن نهلك في السؤال بين يدي الله والنجاة بين يدي الله أن يقوم كل منا الآن بواجبه وأن يطلع بمسؤوليته الأمر بات بينا واضحا فصلا جدا لا هزلا أهل الباطل تكالبوا وتجمعوا مع اختلاف قلوبهم مع اختلاف توجهاتهم مع اختلاف أفكارهم تجمعوا لقضية مصيرية بالنسبة لهم ألا وهي العداء لهذا الدين والعداء للمشروع الإسلامي والعداء لهذه الأمة لا أقول أهل الباطل من هذه الأمة الطيبة من مصر بل أقول أهل الباطل من جميع أنحاء العالم الذين يرصدون كل ما يملكون الآن لينفقوه ليصدوا عن هذا المشروع في كل مكان في أرض مصر في أرض الشام في أي مكان تبزغ فيه بزغة الرجوع إلى شرع الله اللجوء إلى دين الله الحفاظ على هوية الإسلام يتكالب الجميع ليجتثوا هذه البزغة بأي صورة من الصور فإن أردنا أن نقول من مجمل القول يا سيد ملهم كيف الخلاص كيف الاستقرار أولا أن يدرك أهل هذه الملة أن الثقة بالله ثم الثقة بشرع الله جل في علاه ثم الثقة في أن الله ناصر جنده في أن الله ناصر جنده وأن الله ناصر عباده المؤمنين هذه الثقة انت حققت وانطلقنا وبعنا أنفسنا لربنا جل في علاه لقاء الأجر العظيم والجنة في الآخرة أو الفوز في هذه الدنيا هذه هي القناة الحقيقية من خلالها ستخرج الأمة بمولد جديد وسيخرج للدنيا نور وعدل وسلام الكلام ليس كلام استهلاكي ولا كلام إنشائي ولا كلام نظري هذا واقع هذا واقع لو رجعنا إلى كتاب الله وهو الدستور الحقيقي الأصيل لهذه الأمة سنرى أن الله عز وجل أخذ على نفسه العهد ولا أحد يلزم الله بشيء ولكنه ألزم نفسه بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على من؟
مم.
على المؤمنين نعم.
على المؤمنين سبيلا الله عز وجل وعد هذه الأمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لو قلنا احنا ضعفاء فين احنا وفين امريكا وفين روسيا وفين القوى لا ربنا الهمنا الله الله.
لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الامن الذي نسال عنه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا على ان تكون الغايه والهدف الذي من اجله نعمل ونسعى ونبذل هي تحقيق تمكين شرع ربنا جل في علاه لذلكم خط- ختم الله الآية فقال يعبدونني لا يشركون بشيء والآيات تطرى إن الله يدافع عن الذين أمنوا والحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب مين اللي هيحارب عني الله جل في علاه اللي هيحارب عنا طب متى نكون أهل لأن يحارب عنا الله أن نكون أولياء لله أوه.
كيف نكون أولياء لله بتحقيق الإيمان والتقوى لله جل في علاه الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا هم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الأمر واضح جلي أهل الباطل تجمعوا و أبرزوا كل ما عندهم من مكر وكل ما عندهم من طاقة وكل ما عندهم من كره وكل ما عندهم من غيظ ليكيدوا بهذه الأمة المطلوب من الأمة أن تقف وتستنفر لنصرة دين ربها كنا من قبل نتكلم عن الحوار نتكلم عن ال ال احتواء الآخرين نتكلم عن حقن الدماء وهذه الأمة أمة حقن الدماء أمة حقن الدماء لا تدعو إلى حرب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام في أحد أيام عند كما جاء جاء عند مسلم عند عبد الله بن, أب بن أبي أوفى ي- يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس في أحد أيام غزواته ثم يقول الناس يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ده الأصل في هذه الأمة و- ثم قال ماذا فإذا لقيتموه فإذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم دعا ربه نعم ثم دعا ربه يستجلب النصر اللهم ممضي الكتاب جاري السحاب مجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليهم لو تمسكنا بهذه القواعد لو قمنا بواجبنا الآن في الاستنفار لنصرة دين الله لم يعد يبقى شيء هم لو تركوا من لو لقوا منا غفلة للحظة انقضوا علينا لن يتركوا لنا فرصة فهي خيار بين أن ننجو أو أن نهلك أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق يا رب.
وأن يجعلنا من أهل نصرة الحق إنه ولي ذلك يا رب ومولاه الله، ربنا يكرمك دكتور محمد بارك الله فيك دكتور صفوت ال- الوضع الآن آه، مرتبك آه، جبهة الإنقاذ الوطني آه، كان آه، لها اجتماع منذ قليل وأصدرت بيان صحفي وقالت أنها تدعو أنصارها آه، إلى التظاهر في كل الميادين من أجل التجهيز للإضراب العام رأي حضرتك في هذه الدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني بعد هذا الاتصال من زميلنا آه، خالد سعيد من ربع العدوية أهلا وسهلا مشهد يوم عزوز ازيك يا استاذ منى اهلا يا استاذ خالد اتفضل والله يا استاذ منى انا دلوقتي قدام مسجد ربع العدويه في مسيره آه، النهارده اساسا كده من الاثر قبل صلاه آه، العصر بعد العصر يعني حتى صلاه العشاء انا مش سامع حاجه يا استاذ خالد طب سمعنا الشعارات سمعنا هم بيقولوا ايه طب نعاود الاتصال بالزميل خالد سعيد مره اخرى اعود دكتور صفت زي ما بقول لحضرتك ليه البيان الصحفي اللي اصدرته جبهه الانقاذ الوطني ورد عليه وأولا يعني أنا أناشد الشعب المصري وأكلم الشعب المصري إيه، جبهة إنقاذ إيه اللي بنتكلم عليها واسمح لي يعني مسموح لي أتكلم ببراحة براحة ولا عندكم خطوط حمراء زي اتفضل ما انت ال- قاعد على الاحمر اهو اه بس ما عنديش خطوط حمراء يعني اه اتفضل إيه، آه، ه- هم مين جبهة الإنقاذ دول؟
مم.
و- وإضراب إيه اللي بيدعوا ليه إيه، أنا بتحداهم إذا كان الشعب معاهم ينزلوا للشعب إيه المقياس اللي بيقاس به الشعب هل الميادين ولا الصندوق وأغلبية الشعب الديمقراطية اللي بيتكلموا عليها واللي احنا قابلنا ورضينا ان احنا نمارسها معاهم بتقول الصندوق مش كده مم.
طيب ما ينزلوا للصندوق اذا كان فعلا الشعب معاهم ينزلوا للصندوق ولا هم خايفين احنا الصندوق لاول الشارع كان معانا في 11 فبراير 2012 في 20 مليون مصري كانوا في الشارع ضد مين ضد رئيس جه خلال 30 سنة مفيش انتخاب نزيه فيها ضد رئيس عنده مؤسسات ضرب فيها الفساد ضد رئيس كان بيورث الحكم ضد رئيس ظلمنا لمدة 30 سنة ال 20 مليون دول نزلوا علشان هذا الأمر احنا النهاردة عندنا رئيس ليه خمس شهور لم يظلم أحد لم يظلم أحد ولم يأتي بانتخابات مزيفة مزورة وليس عنده مؤسسات دولة مزورة الشعب هينزل ليه هم وهمين اللي بينزل الآن ما بينزلش عشان ظلم ما بينزلش عشان حرية ما بينزلش عشان ديمقراطية ما بينزلش عشان العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية لا ده بينزل يحارب أيديولوجية بينزل يحارب أيديولوجية في دلوقتي عندنا في مصر ما اقدرش اقول ان الشعب مقسوم لمعارضة ومؤيدين لا القضية مش كده خالص لازم نفهمها القضية مقسومة لأيديولوجية ليبرالية علمانية رافضة للشريعة الإسلامية ولدين الله وأيديولوجية إسلامية شرعية أيديولوجية عاوزة عدالة وحرية وديمقراطية وعيش وكرامة إنسانية لكن على منهج أسيادهم من الغرب وأيديولوجية عاوزة حق وعدل وحرية وعيش وعدالة اجتماعية لكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي القضية الآن هي دي القضية الآن القوى جبهة الإنقاذ ولا القوى الليبرالية والعلمانية وما نسميهاش جبهة الإنقاذ الوطني إحنا الإنقاذ الوطني إحنا اللي معانا الشرعية إحنا الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي هو الوحيد اللي معاه شرعية من هذا الشعب أستاذ حمدين صباحي ما معهوش شرعية اوعى يظن انه عشان خد 3 مليون ولا 4 مليون صوت يبقى عنده شرعية لا ما عندوش شرعية في الجولة الأولى الانتخابات برضه الدكتور محمد مرسي هو اللي معاه الشرعية هو رقم واحد من الغباء ومن الخيانة ان انا اجي اقول ان الرئيس المنتخب ده فاز بنسبة 51% يعني 49% مش عاوزينه اللي يقول كده ده حد غبي حد مش فاهم حاجة حد خائن لهذا الوطن لماذا؟
لان كل الديمقراطية في العالم كل الديمقراطية في العالم بتقول ان اللي بيفوز في انتخابات ولو بفرق صوت واحد هو الذي له الشرعية هو اوباما فايز بكام في المية مم.
بواحد في المية هو في اولاند في فرنسا فايز بكده بأقل من واحد في المية والمرشح السابق اللي خد 49% مش خد 20% ولا 30% لا المرشح الآخر اللي خد 49% بيعمل ايه بينزوي وينحصر وينتهي دوره التاريخي جيب لي مرشح في انتخابات رئاسة في أي دولة من دول العالم الديمقراطية سقط في سنة في دورة انتخابية وجه رشح نفسه في الدورة السابقة اللي بعدها إلا نادرا نادر جدا الأصل إنه خلاص بينتهي دوره جرب وانتهى دوره وحتى لو عاوز ين- ي- يدخل الجولة ده لسه قدامنا أربع سنين مم.
دكتور البرادعي ما وجوده في الشارع أتحداه إنه ينزل انتخابات انتخابات مجلس الشعب أتحداه إن هو ينزل انتخابات مجلس الشعب دكتور برادعي لما حب يجيب مليون توقيع علشان في النظام السابق نعدل الدستور مين اللي جابه له؟ الإخوان المسلمين ومش الإخوان المسلمين بس الإخوان المسلمين اللي تبنوا الموضوع لكن الإسلاميين جابوا لهم 800 ألف صوت لو كان فضل طول عمره ما كانش يقدر يجيبهم أستاذ حمدين صباحي لما حب ينزل انتخابات مجلس الشعب ويكسب كسب لما الإخوان فضوا له الدايرة وأنا أعيب على الإخوان أعيب على الإخوان تحالفاتهم مع هذه القوى التي لا تصون العيش والملح القوى التي تخون بمجرد أن تجد مصلحتها في مكان آخر هي مين المعارضة الأستاذ أبو العز الحريري نزل انتخابات رئاسة الجمهورية واخد 20000 صوت عيب ده ده ده في في في في, في اظن في انتخابات مجلس الشعب واخد اكتر من كده عيب قوي لما تنزل انتخابات رئاسه تاخد 20000 صوت عيب استاذ خالد علي اللي واخد 40000 صوت عيب قوي ده ده ماتش الاهلي والزمالك بيحضر فيه اكتر من كده يجب ان احنا نتعلم يعني ايه ديمقراطيه طيب تعالوا انتم مختلفين في ايه لو انكم تريدوا مصلحه هذا الوطن هو عفوا الصورة اللي قدامنا دي آه، أمام مدينة إنتاج وأنا شايف آه، قوات من الأمن المركزي بتنتشر آه، صورة دلالتها إيه يا دكتور صفا؟
هم خايفين ان احنا نقتحم مدينه الانتاج الاعلامي آه
ونحن لن نقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي مم.
إلا إذا إلا إذا دفعنا لذلك
إزاي؟
احنا عندنا خط أحمر آه خط الأحمر ده اللي هيقرب منه لا يتخيل ماذا سيحدث الرئيس الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب اللي هيقرب منه فتحنا أبواب جهنم على نفسه أي طيار يقرب من النقطة دي فتح أبواب جهنم اوعوا حد يفكر في رئيس منتخب انا ما بتكلمش عشان هو محمد مرسي لو كان الرئيس المنتخب حمدين صباحي والشعب هو اللي اختاره كنا هنقف معاه نفس الوقفه لاننا نعلم ونعرف قيمه ان يختار الشعب فلان إيه انتوا بتتكلموا في ديمقراطيه انتوا عاوزين ايه الاعلان الدستوري شبه مجمد والرئيس قال الاعلان الدستوري لن يستخدم الا في الحالتين اللي استخدمهم فيهم الجمعيه التاسيسيه و ال- مجلس الشورى فقط ولن يستخدم وبعد الاستفتاء وبعد سيلغى كل الاستفتاء سواء بنعم او بلا هيلغى الاعلان الدستوري طيب انت عندك دستور مش عاوزه ليه مش عاوزه ليه في 30 واحد انسحبوا طيب هو عشان ح- خاطر حضرتك 30 واحد تنسحب يبقى لازم نسمع كلامك مين قال ان انت اللي صح ليه تفرض نفسك ده في احد التصويتات على ماده من المواد لم يكن هناك معارض الا واحد بس استاذ عمرو موسى والباقي كله موافق ومؤيد يقول دي اغلبيه عدديه اغلبيه عدديه كل القامات اللي موجوده دي تقول لي اغلبيه عدديه انا نفسي حضرتك تستضيف اخواننا اللي كانوا موجودين في قلب التاسيسيه ويخرجوا الاسرار وعيب عليهم المجالس بالامانات مش يقولوا آه المجالس بالامانات ليس في المجالس العامه آه ده فتنة إحنا موجودين في فتنة.
الفتوى معروفة ليس في المجالس العامة المجالس بالأمانات ليس في المجالس العامة هذه في المجالس الخاصة مم.
لكن في مجلس زي الجمعية التأسيسية يخص الأمة جميعها وتقول لي المجالس بالأمانات لا عيب ان انت ما تخرجش الحقائق والمحاضر الموجودة.
اللي موجودة آه. احنا عندنا دستور مش عاجبك مفيش حاجة اسمها توافق أكذوبة عمر الدس... ما حد هيتفق على حاجة ده الناس ما اتفقتش على النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
ده إلى الآن الناس مختلفين على ربنا عز وجل هنتفق على دستور يعني أنا شخصيا لو لو بيدي أن أضع هذا الدستور لا ده الدستور ده بقى يعني معلش ده احنا كنا نعمل دستور تاني خالص مم.
وأنا أتحداهم أتحدى كل القوى الليبرالية والعلمانية أن يتم إعادة إنشاء الجمعية التأسيسية بس بشرط تكون منتخبة انتخاب حر مباشر ونشوف مم.
الشعب يختار 100 واحد اختارهم كلهم آه، آه، ليبراليين وعلمانيين اهلا وسهلا احنا هنرضى احنا بنرضى باختيار الشعب طب ولو اختاروهم 90% منهم اسلاميين هيعملوا ايه احدهم احد هؤلاء الزعامات كان حاضر حفل عشاء بيقول لاحد الاساتذه الاعضاء في الهيئه الجمعيه التاسيسيه مم.
بيقول له والله لو نزلت ملايكة من السماء حطوا الدستور ده ما هنرضى بيه طالما احنا مش فيه طالما احنا مش فيه وانا انا لم اكن حاضرا لو كنت حاضر كنت قلت اسمه واسمه معروف انتوا بتتكلموا في ايه بتقولوا ان الاسلاميين فقدوا الاغلبيه والاسلاميين فقدوا الشارع والناس كفرت بالمشروع الاسلامي وكفروا بالاخوان وكفروا بحزب النور وك... طيب يعني الاغلبيه معاكم طب ما تنزلوا الشارع المقياس الوحيد في الشارع مش ميدان وميدان ولا مليونيه ومليونيه ما ما هي- صندوق طب اهو الصندوق و- و- والعدد يا دكتور ما هي- ما هي بيتاخد برضه خلينا نتكلم بقى باللسان آه، الاخر من اجل اتفضل.
ان احنا نوضح الامور بوجه عام ما هو مساله العدد آه، هم نزلوا آه، مليون بيتقال ده دول 20000 او 30000 نز- هنا مليون هنا 10 مليون بقت القضيه في العدد لا القضيه مش في انا انا هم قلت- اكثر تاثيرا لا انا قلت حاجه واحده قلت يا استاذ ملهم ما خدتش بالك من كلام قلت ليست القضيه ميدان بميدان ولا مليونيه بمليونيه الصندوق مش هي دي القضيه آه.
الصندوق طيب انتوا يا سيدي الاغلبيه انا هوافق اه المعارضه الان الرافضين للدستور هم الاغلبيه ايوه طب ما تنزل هو الاغلبيه ان احنا نوقف ناس في الشارع ونعدهم ولا الاغلبيه ان احنا نروح للصندوق مش هي دي الممارسه الديمقراطيه تمام طب ما تيجوا ننزل الصندوق واحنا والله هنرضى ده الرئيس قال قال اذا كان التصويت بلا هلغي الاعلان الدستوري واشكل جمعيه تاسيسيه سواء بالتوافق او بالاقتراع ال- الانتخاب السري المباشر يعني عشان برضو ما يظنوش ان احنا بنضغط على الناس ان هم يقولوا نعم علشان نلغي الاعلان الدستوري لا الاعلان الدستوري هيتلغي نعم او لا مم.
ومحدش يظن ان احنا بنقول جنه ونار لا تمام ده احنا لو لو لو لو بايدينا بقى لا ده احنا هنعمل دستور بقى يعني اخبطوا دماغكم في الحيط مم. طيب آه، فانزلوا الشارع الس- الصندوق هو الفيصل وهو الحكم في هذه الجزئيه انا انا لكل العقلاء في مصر بقول لهم الكلام ده ايوه مؤيدين ومعارضين يا جماعه سيبوكم من الميادين تعالوا الحكم والفيصل بينا الصندوق وشوفونا احنا بتوع ديمقراطيه ولا لا تمام ساعتها يبقى ليكوا الحق طيب دكتور محمد آم، يعني محتاج عفوا معلش انا اسف مم.
انا قلت ان ان احنا ما بنضغطش بنعم على الاعلان الاعلان الدستوري اه نعم او لا الاعلان الدستوري هيتلغي اتنين مشايخ اهم يحلوا من على حبل المشنقه القضيه مش قضيه جنه ونار ما قلناش جنه ونار خالص وهم عندهم مشايخ يقدروا يقولوا ان لا برضه بتدخل الجنه ولا بتدخل النار مش هي دي القضيه خالص ما نتكلمش في ديت إيه إيه إيه إيه الزيت والسكر وال هيقول ما خلاص ما هو اي ما, ما لقوش في الورد في العيب في الورد عيب قالوا يحمر الخدين زيت وسكر وشاي هو الشعب المصري من التفاهه بهذا الامر من التفاهه طب ما انت عندك اكتر من الزيت والسكر والشاي مم.
ما انت عندك ملايين الجنيهات بترميها ما انا اقدر اقول هو احمد شفيق خد الاصوات دي بايه لكن لا ما ما مش هقول كده ابدا لان الشعب المصري اوعى من كده الشعب المصري اوعى من كده الاسلاميين طول عمرهم حتى هم في السجون الجمعيات والمساجد وال... بيدوا اعانات للناس نعم استخدم انت كمان الشاي والسكر مم.
وان كنت باكد ان الشعب المصري مش كده طب دكتور محمد بيؤخذ على آه، آه، على المتحدثين باسم التيار الاسلامي على الفضائيات الى اخره ب- آه، ب- بنبره التعالي بنبره الغرور بنبره ال- العجب الى اخره محتاجين نتكلم في هذه الجزئيه ونوضحها واحده واحده كده بعد ما نستقبل اتصال استاذنا الدكتور عبد الله بركات آه، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر والعميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية دكتور عبد الله أهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ ملهم مرحبا ازيك يا دكتور؟ ربنا يبارك مرحباً فيك.
بضيوفك الكرام ربنا يبارك فيك دكتور عبد الله اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا دكتور صفوت اسمح لي.
ودكتور محمد عبد السلام اهلا اهلا معالي الدكتور محمد عبد السلام مرحبا حياك دكتور الله صفوت.
مرحبا دكتور عبد الله.
دكتور.
الله يحفظكم اسمح لي اسالك سؤال حضرتك قبل ملهم ما يسالك اتفضل يا معالي الدكتور حضرتك كنت موجود امام قصر الاتحادية وانا داخل القصر صحيح وجالي محمد بركات ابن حضرتك نعم انا قلت له انا داخل للحوار ولا داخل لحاجة تانية لا قلت له داخل لحاجه ثانيه هذا الدكتور عبد الله بركات يشهد على ذلك نعم دكتور عبد الله بركات انا موجود امام القصر نعم.
وانا داخل وجاء محمد عبد الله قلت له والله يا محمد انا داخل لامر اخر تماما اه كنت عفوا ترضى ولا يا يا دكتور وانا لما دخلت انا كنت منصرف ولما نادوا عليا ودخلت لم اجدك يا دكتور صفوت ويعني هذا ما اشهد به بين يدي الله سبحانه وتعالى كنت بتتظاهر ولا يا دكتور ده كان مدعو لا مش متوقع والله يا ملا الموضوع آه.
انا كان المفترض اليوم ان انا في بني سويف لكني قبيل الفجر اخذتني سنه من النوم ورايت يعني موقفا صعبا ينتظر كل علماء الامه جزاك الله خير.
وكان هاتفا يقول ادي امانه الله عليك نعم جزاك انا لا الله خير اعرف احد في المؤسسه الرئاسه ولا عمري دخلت قصر الرئاسه ولا شفت الرئيس حتى الان ولا كما تعرف كل اخوان معظم اخواني انا يعني شحيح الاتصال حتى على احبابي يعني ليس تكبرا ولا تعاليا لكن سبحان الله الواجبات اكثر من الاوقات فاخذت نفسي صاحا وذهبت فوجدت نفر كثير على الباب هناك ويعني آه، اعطيتهم الاسم فقالوا والله احنا عندنا اسماء انتظر وكدت انصرف بالفعل آه، لولا سبحان الله ان يعني آه، اكثر من اخ آه، يعني آه، سخرهم الله عز وجل وانا بهم بالانصراف نادوا علي ودخلت وجلست وانصرفت من عندهم قبل ان يتموا عملهم حوالي الساعه السابعه آه، تركت ال- ال- ال- الجلوس ودعوت الله لهم بالتوفيق وانصرفت فالامر يعني يا شيخ ملهم والكلام لاخواني هي امانه آه، يستوجبها الوطن لابد ان تؤدى ويستوجبها الدين لابد ان تؤدى فاذا آه، شعر الانسان انه ادى ما عليه او عجز عن ان يفي بما فوق ذلك الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها
جميل طب ال- ال- الجمعية آه، الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر أصدرت بيان مهم جدا يا دكتور اليوم
صحيح م- بيان مهم جدا بنتمنى أن نسمعه من حضرتك
والله نقول فيه بتوفيق الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء مصر يا من شربتم من نيلها وعشتم على أرضها وشرفتم بقدرها وعظمتها وسعدتم بوطنيتكم في رحابها يا من أسلمتم لله وحده ونصرتم شريعته شريعة الحق والعدل الله الله في دينكم الله الله في وطنكم لا تحرقوه بأيديكم ولا تسمعوا لمن بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا شباب الثورة الطاهر ليس من أخلاقكم ولا من صنيعكم في ثورتكم الحرق ولا الاعتداء على أنفسكم يا أبناء مصر فما الذي جرى طهروا صفوفكم ممن يسيء لكم فأنتم والبلطجية وحركة آسفين يا ريس لا يجتمعان فالنقيضان لا يجتمعان يا كل شعب مصر الأبي الإسلام لا يبرر الوسيلة من أجل الغاية فانتبهوا ونوصيكم بما يلي حافظوا على ثورتكم ومكاسبها فالسائر الحق ومن سار على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد اثنين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا يلعن بعضكم بعضا وكونوا كما كنتم في 25 يناير وتيقنوا أن من يفرق بينكم عدو لكم جميعا ولا يريد إلا إفشالكم وذهاب ريحكم ثلاثة حرم الإسلام الدماء والأموال والأعراض فمن حرض على انتهاكها أو تجرأ على الاعتداء عليها فهو عدو لكم جميعا وهو خارج عن شريعة ربكم وما يود العدو لكم إلا العنة والشقاق أربعة رئيس البلاد والراية الشرعية الوحيدة اليوم سواء كنتم ممن انتخبه أم لا فكرامته كرامتكم وتقويمه إن اعوج باسم الإسلام واجب عليكم ولا يكون تقويمه بسبه ولا الاعتداء على سيارات الرئاسة ولا على من يؤيده فكل هذا وأشباهه يزيل من الانقسام والتوتر والإفساد ويحقق الانفلات العام الذي لا يسعد إلا الأعداء خمسة المفسدون بالأمس وأعوان النظام السابق لا يمكن أن يكونوا رموز الإصلاح وقادة البلاد اليوم فلا تنخدعوا بشعاراتهم ولو كنتم متخوفين من تيار أو فصيل وأطالبكم بأن تدعوا- تدعوا البلاد تمر إلى بر الأمان فإذا ثبت فساد هذا الفصيل أو غيره كنا جميعا في وجهه نمنعه من الظلم والإفساد ستة ما يدعو إليه البعض من إلغاء الإعلان الدستوري ومسودة الدستور هو ما يكرس للديكتاتورية بحق ويعرض البلاد لكل الأخطار أما الديكتاتورية فلأن الرئيس سيظل جامعا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأما الأخطار الاقتصادية والأمنية فأنتم أدرى بها في ظل عدم الإنتاج وقلة الموارد وهروب المستثمرين فهل أنتم مبصرون سبعة لابد من تحديد مكان للتظاهر السلمي مثل ميدان التحرير ولا يجوز تعديه حتى لا تتكرر مآسي محمد محمود ولا مسبير ولا قصر الاتحادية كما يجب أن يحدد وقت التظاهر السلمي ابتداء وانتهاء وإذا تجاوز المتظاهرون تعتاد على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو ذهبوا لغير المكان المحدد أو في غير الوقت المخصص تتعامل معهم الأجهزة الأمنية بالقانون باعتبارهم يرتكبون أعمالا غير شرعية وأخيرا ثقوا في نصر الله ما دمتم تتمسكون بشريعته والوطن حق لجميع المواطنين بلا تمييز ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة والتصويت من كل الشعب هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة كل الشعب وأن مصر عزيزة على الله فكما أزاح مبارك ونظامه من غير حول منا ولا قوة قادر سبحانه على أن يحفظها لنا من مكر الماكرين وعبث العابثين وفساد المفسدين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر الشريف وائتلاف أبناء الأزهر الشريف شكرا دكتور ألو شكرا جزيلا يا استاذنا كنت بكلم نفسي تصميم شكرا جزيلا يا استاذنا الدكتور ربنا يبارك فيك دكتور عبد الله بركات رئيس الجمعيه الاسلاميه العالميه لابناء ومحبي الازهر الشريف انا في رساله جت الان دكتور صفوت محتاجين نتاكد ان الرئيس مرسي يوافق على تاجيل الاستفتاء على الدستور يوافق على تاجيل الاستفتاء على الدستور محتاجين نتحقق من هذا الخبر انا ما عنديش خبر انا آه، معاكم شوف يا ريت هنا نتأكد مع بعض لكن كده.
انا المعلومه اللي عندي ان ال- الرئيس آه، على ما يتوافق عليه المجتمعون سيتم تنفيذ ما يتوافقون عليه طب تفصل لو ده حصل يبقى ده ايه
آه، لو ده حصل انا آه، ليه رئيس جمهوريه وهو عنده من المعلومات وعنده من الامور ما يكفي لان يتخذ قرار نعم آه، ولو حدث هذا الامر احنا مع رئيس الدوله اه احنا مع رئيس الجمه- الجمهورية مؤيدين لرئيس الجمهورية لان اذا تم هذا الكلام ده يرد على كل اللي بيقولوا بقى اه ان الرئيس ديكتاتور والرئيس عنيد والرئيس لا الرئيس مجتمع معه ناس يمثلون قطاع من القوى الوطنية الحقيقية مش القوى الوطنية الحنجورية الإعلامية قوة وطنية حقيقية فعلا ومخلصين فعلا آه، و- ويستحقوا التقدير فعلا وأنا من هنا بأشكر الدكتور أيمن نور اللي كان موجود النهاردة واللي شفته وسلمت عليه الدكتور سليم العوة الرجل المحترم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية آه، المحترم جدا آه، ب- بنشكره وبشكره جدا وكان موجود الن- النهاردة الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان موجود من الناس اللي أنا شفتهم يعني ال- الدكتور ف- آه، فضيلة شيخ الأزهر ايوه آه، كان آه، موجود آه، ال- ال- ال- ال- الإخوة من حزب النور ومن حزب الحرية والعدالة عمرو والدكتور الأستاذ خالد.
عصام سلطان الرجل المحترم المجاهد الثوري الثوري الحقيقي اللي بيحب البلد ديت الأستاذ أبو العلا ماضي آه، هذه ال- الرموز وهذه الأسماء دول موجودين هم دول اللي كانوا في الاجتماع إذا اتفقوا مع رئيس الجمهورية على شيء أنا على يقين إن رئيس الجمهورية هينفذ اللي هيتفقوا ان شاء عليه الله بإذن الله.
تعرف عن النقطة دي نعم اتفضل يا استاذ ال- آه، هو كان آه، سعادة المستشار نائب الرئيس كان أعلن أن في استعداد لتأجيل الاستفتاء نعم.
على أن يحصن من الطعن فيه فإن ثبت أن هناك تحصين في الطعن فده كلام مش مش مم.
مش مبتدع يعني كلام له آه.
أصل آه، وهو اللي أكمل الاجتماع بالمناسبة هو ال- ال- النائب.
النائب نعم سيادة تمام النائب ب- اللي كنت بقول لحضرتك يا دكتور على ال- ال- ما يؤخذ على بعض ال- التيار على بعض ابناء التيار الاسلامي آه، ال- خلينا النبض.
بس بعد إذن حضرتك الإخوة في الكنترول عندكم أو في الخارج يتأكدوا من ما صحة يتاكدوا الان نعم
اتفضل لا بقول نبره التعالي والغرور اللي هذا ماخوذه كلام على بعض هذا كلام يعني بعد حمد الله عز وجل احنا عايزين يعني نتكلم آه، كلام نلقى الله عز وجل به نعم.
لأن المسألة قد يكون لنا كلمة بعد اليوم قد لا يكون لنا كلمة قد نكون أحياء قد نكون في عدد الأموات نسأل مم.
الله أن يرزقنا شهادة في آمين.
سبيله آه، ف يعني الجزئية بتاعت إن إن المشايخ بتتكلم بتعامل مفيش حاجة يعني زي ما قلت إن ديننا أصل عظيم فيه حفظ الدماء بدون تفرقة مم.
حفظ الدماء فازاي ان احنا نتهم الناس دي بان هي بتنادي بالشريعه وبعدين نروح مدخلين اتهام ان هم مم.
بيسيلوا دماء ما لا لا ينطبق نعم.
ايضا التواضع والانكسار لله اصل من اصول هذا الدين فكيف انا امثل ال ال يعني التوقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكلم من بايات الله واتكلم باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في نبرتي ال- التعالي هذا هذا امر يعني ارى انه لا يحتاج الى تفصيل لان مم.
يعني فيه من ال من ال الخيال وفيه من الافتراء ما فيه انما انا عايز آه، يعني تاذن لي كما استاذ ملهم ان نعيش لان انا عايز اخاطب الحقيقه آه، يا ريت دكتور صفوت تبقى معايا عايز اخاطب الفئه آه، ال- ال- المغوش او مشوش على فكرها او المضلله من آه، اهل هذه البلد اللي انطلع عليهم الكلام المزخرف كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام يعني عايزين آه، آه، يعني آه، بعد ما نستحضر ان احنا خلق لله وان هذا الكون هو ملك الله وان هذا الكون يجب ان يحكم بما اراد الله وبما شرع الله لو حبينا نتكلم عن الادله مش عايز اخد الوقت انما الادله على الكلام ده لابد ان نستحضرها يا استاذ ملهم واحنا بنتكلم واحنا بنعايش واحنا بنتعامل في حياتنا ان نستحضر ذلك ان احنا خلق لله خلقنا الوظيفه وهي العباده وامرنا بتحكيم شرعه في كتابه في بكتابه وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهنموت وهنرجع اليه وهنحاسب بين يديه كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يبقى احنا مخلوقون ليه- مخلوقين ليه- ليه- ليه- لهدف والابتلاء والامتحان نخرج منه عشان نحاسب عليه احنا في مرحلة الآن عايزين نقيم الموقف بإيجاز شديد الله عز وجل له سنن ينظم بها هذا الكون من سننه سنة تسمى سنة التدافع وسنة تسمى سنة الظلم والظالمين وسنة تسمى سنة التمكين كل سنة لها قواعد لا يمكن لا يمكن كل مؤمن على ثقة بربه وعلى يقين بدينه لا يمكن أن يقبل أن, أن الله يمضي أمرا من هذه الأمور إلا وفق هذه السنة مم.
فالله عز وجل أنعم علينا بفضل منه ومنا أن رفع عنا الظلم لأن له سنة مع الظلم والظالمين لا لأننا أهل ذلك يجب أن نستحضر هذا جيدا وإنما رفع هذا الظلم لأن أهل الظلم بلغوا النصاب لأن يوقع عليهم العقاب فرفع الله عنا الظلم ولكن يجب أن نستحضر أن الظلمة لم يجمعه ويرفعه مرة واحدة وإنما الله عز وجل بسنته رفع رأس الظلم كما قال على لسان آه، موسى عليه السلام والكلام ده يعني يا ريت نتأمل فيه عايزين نعيش مع القرآن والله نعم.
هيدينا الأمان والطمأنينة وهيدينا الطريق إزاي ننجو وإزاي ننفلح وإزاي نفوز وإزاي نتخلص من شرور أنفسنا ال ال ال آه، آه، موسى بيقول إن الله للأرض إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كان رد بني إسرائيل رد بني إسرائيل الغطرسة قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ثلاث أمور في هذه السنة إن العدو أهل إن هو يهلك مم.
أما هؤلاء فمش أهل للتمكين إنما هيستخلفهم في الأرض هيفتح لهم الأرض لينظر فينظر كيف تعملون وخاطب الله بها الأمة في سورة يونس هذه على لسان موسى في سورة الأعراف سورة يونس قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم إيه لننظر كيف تعملون فالقضية أنها منا جاءت من الله عشان يمتحننا بها هنعمل إيه هنطلع بقى فرحانين ونقول إسلام إسلام إسلام لأن الإسلام هيجيب لنا الأكل وهيجيب لنا وهيوظفنا وهتأتي الخيرات على طول بين طرفة عين وانتباهاتها يبقى احنا بنضحك زي ما قال ربنا مفيش حاجة ما جاتناش في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة أنا خطابي خطابي لهؤلاء الذي شوش على فهمهم وعلى عقولهم وعلى قلوبهم أنا بقول لازم نعيش ونفهم احنا إيه احنا أولا في نعمة عظيمة أن ربنا جعلنا مسلمين فلا بد أن نقدر هذه النعمة ونشكر الله حق شكرها عليها فلا بد أن نعي ذلك أن هذه المسألة لا تعني أن أنت خلاص أهل اللي أنت تمكن وخد وور لا ده المسألة امتحان بقى رفع عنك العذر عني وعنك وعن كل مسلم عاقل بالغ رفع عنك العذر وريني بقى هتمشي في الأرض دي وتعمل إزاي وتثبت إزاي وتصبر إزاي على الابتلاء وتصبر إزاي على الأذى اللي يتصور احنا لما بنفتح محل يا دكتور صفوت واحد لما بيفتح محل مشروع كده بيقول عايز ايه عايز ست شهور سنة عشان اقيم المشروع في ايه في محل اه اليس كذلك صحيح اه في محل اللي بيدخل في شركة بيقول لك اديني سنتين ادفع واصرف على الشركة موظفين وشغل والكلام ده كله وبعد سنتين نقيم المشروع بتاع الشركة ده ينفع ولا لا ده أمة مم.
اللي, اللي ربنا أعنا على أن ونا- و- وامتن علينا بأن جعله يحكمنا الآن جاء بفضل الله بعد هذا الجهد خمس شهور عايزين نقول الدنيا تتقلب رأسا على عقب بعد خمس خمس شهور إيه خمس شهور إحنا عايزين نعي ونفهم ال- ال- هذا الرئيس وضع في ط- منظومة لا زالت مشكلة بالنظام السالف مش كده يا دكتور صفوت نعم إن كان إحنا جلسنا مع وزير الداخلية السابق في مرة من المرات فبيقولوا كان آه، مدير الأمن القومي موجود فبنناقشوا في مسألة إن ده بديل للأمن أمن الدولة وحاجات زي كده مم.
فبقول له إحنا الأمن الوطني.
آه، الأمن الوطني يعني إحنا شلنا قيادات قلنا له طب ما أنت شلت القيادات نعم.
اللي بينفذوا التعذيب في الشباب ما كما زالوا هم موجودين.
كما هم قال ما إحنا هنعمل إيه احنا هنعمل ايه ما ما لا فلا بد ان نستحضر ان لان الكلام ده لازم يقال يقال ويعلن هناك اشارات لبعض الخيانات وهتطلع حقائق هتصدر قريبا عن حقائق ما دار في هذه الايام خيانات حتى في القصر الجمهوري ما هو محطوط في منظومه اتحط في منظومه هيشيل ده كله ويجيب غيره منين هيغير عقول هؤلاء ونفوسهم وقلوبهم منين بالظبط زي ما تجيب بنك ربوي وتروح حاطط عليه مدير اسلامي بفهم اسلامي وكل الموظفين
مم.
امخاخهم ربوي فايه اللي هيتعمل هيعمل ايه معاهم ولو جاي غيرهم كلهم هيضيع الدنيا لابد من الايه من الصبر هذه سنه من سنن الله وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا بشرطين ايه لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لازم نوقن ونثق بالله كلام لهذه الامه لهذه الامه وللاخوه اللي ضللوا من خلال هؤلاء ثم ننظر اسمحوا لي معلش انا يعني ثم ننظر نعم.
آه، في حاجة بتقول عايز عايز عقل بحت عقل بس يكون عقل حر مم.
عقل نقي عقل نظيف مش ملوث مش موجه عايز عقل ينظر كده تعالى انظر طيب الراجل ده تعبان الناس دي تعبانين مم.
اللي اتعمل ده كله غلط انا بسلم تسليم بس إيه؟
نعم.
إيه، تنازلي بتنازل مع ال- مع القوم آه، طيب انا عايز مصلحه البلد مصلحه البلد ده ما يستمرش بعد خمس شهور مم.
خمس شهور هنقيم نظام في خمس شهور ما يستمرش لا ده اعمل اعلان دستوري انا عايز اتكلم على الاعلان الدستوري في في يعني في محور اخر نعم.
انما آه، طب ما ينفعش ده هات لي البديل اطرح البدائل يا استاذ ملهم نعم.
ايه البدائل المطروحه للامه ورب العرش العظيم اي بديل بركه دماء للامه مش احنا اللي هنقول كده ولا احنا اللي هنعمل كده انا بقولها برضه واحنا كنا من دعاة ولا زلنا من دعاة آه، آه، حقن الدماء ولكن اذا كانوا اطلقوا كل ما عندهم بهذه الصورة فنحن لكم فنحن لكم فنحن لكم هناك شباب من هذه الأمة على استعداد أن يبيعوا أنفسهم لله عز وجل كلمة كلمة تقال ونحن نطارد منهم الآن قولوا لنا اطلقوا العنان لنا كلمة تقال لو أصر هؤلاء وأنا بقولها بكل ثقة ومعايا الدكتور صفوت ومعايا إخواننا جميعا لو أصر هؤلاء على ما هم عليه من المكر لهذه الأمة سيروا سيروا وسيندموا أشد الندم بمجرد إطلاق العنان لهؤلاء الشباب الذين باعوا أنفسهم لربهم ونحن على استعداد أن نمضي في السلام وأمضينا وأمضينا وقدمنا وتنازلنا وقد يكون من الأمر الذي نحن فيه الآن أننا يعني حاولنا إرضائهم مم.
بأقصى درجة ممكنة حتى بلغ التنازل ده خطأ منا صح.
وهذا درس لنا الآن أقول البديل اللي قدامي هات لي البدائل هات لي البدائل وسميها مين اللي ممكن أن يطرح هنحول إيه هنحول إيه هنعمل إيه الناس دي بتفكر إزاي أنا بك- بخاطب أبنائنا وبخاطب شبابنا وبخاطب إخواننا اللي خدعوا بهذا الأمر وبهذا الكلام احنا محتاجين صبر الأمر الثاني البديل بديل قاتل هؤلاء لا يتفق منهم واحد مع الثاني مم.
ومعلوم ان بعضهم تلاحم في عداء بيديه آه.
أقصى اليمين مع أقصى الشمال اه لا يتفق معهم احد انما اجتمعوا على ايه على هدف واحد على هدف واحد اللي جمعهم الان وهو عدائهم للاسلام وبينهم وبين انفسهم خلص كده.
آه ما ما صنع الحداد هذا كلام انا مش عايز اطول لا انما براحتك يا أستاذ.
ارجو ان يعني- كلام مهم جدا آه الله يبارك فيك ف...
وتأكيد لكلام أستاذنا الدكتور آه لا صفوت شك طبعا نعم.
ما هو احنا بنجيب منين نعم.
إحنا- اه منبع واحد الحمد لله فلو نظرنا للبدائل يبقى احنا اللي بنقول خايفين على مصر احنا بنضيع مصر الكلام حتى لاهل اهل اهل الملة الاخرى نصارى يعني ما راوا استقرار انا كان اقرب زميل ليا وانا طالب جار ليا مم.
نصراني ما كان بينا ولا نسمع ولا كلام من هذا القبيل الفتنه الطائفيه والكلام ده كله مستحدث ومدخل علينا ومدخل علينا انا اخاطب هؤلاء ايضا العقل هنضيع مصر هنضيع مصر وهناك مخططات مكتوبه ومعلنه الى تقسيم مصر وهذه خطوه وهؤلاء هذا الجمع اللي جاء من شتات الدنيا من شتات الفكر من شتات الايديولوجيات هذا الجمع كله ما جمعه إلا العداء للإسلام إنما حنرى فيهم المستأجر وحنرى فيهم ال- ال- اللي يكاد الغيظ يقتل قلبه حنرى فيهم أصحاب الأيديولوجيات المستوردة حنرى فيهم المغيبون حنرى فيهم المغيبين اللي ضللوا وشوش على فهمهم بهذه الصورة لا أود أن آه، يعني ربنا أطيل يكرمك أكثر دكتور من محمد.
ذلك لا، ده- وأسأل الله أن يبصرنا جميعا بالحق آمين يا رب.
وأن يجعلنا جندا من جنود الحق وأن آمين يا ينصر رب.
بنا الحق آمين يا رب إنه لي اللهم ذلك يا آمين.
مولانا ده كلام مهم يا دكتور ربنا يبارك فيك حساس من حضرتك دكتور محمد والدكتور صفوت نشوف كده مؤتمر ال- ائتلاف القوى الإسلامية ماذا تم فيه اليوم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن ائتلاف القوى الإسلامية يحذر المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية ولن يسمح تحت أي حجة أو تحت أي مسمى باسترداد النظام البائد الفاسد وتنهي إلى الشعب المصري أن ائتلاف القوى الإسلامية سيظل في انعقاد دائم وكل الخيارات كل الخيارات في مواجهة المفسدين والمخربين والخارجين على الشرعية والداعمين لهم والممولين لهم كل الخيارات التي تضمن وتكفل تحقيق الغرض مفتوحة ومطروحة بما لا يخل بالشرعية ولا يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين وننبه الجميع إلى أن الملايين التي احتشدت في هذه الثورة السلمية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى ثورتها تسرق وتسرق مكتسباتها وتشوه منجزاتها أما الإعلام أما الإعلام الفاسد الممول فقد فاض الكيل بكذبه وبهتانه وإجرامه في حق الثورة المصرية وانحيازه إلى النظام البائد ورجال الأعمال الفاسد ويدعم ائتلاف القوى الإسلامية كل الفعاليات الرامية إلى الحفاظ على الشرعية ونطمئن الشعب المصري إلى أن ائتلاف القوى, القوى الإسلامية هو أشد حرصا على أمن الوطن وحقن دماء أبنائه واستقراره السياسي ورخائه الاقتصادي إن ائتلاف القوى الإسلامية يؤكد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل ويراه خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والانطلاق في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب لعلاجها كالملف الاقتصادي والأمني والملفات الخدمية الملحة في الصحة والتعليم وغيرها مما يعاني منه المواطن المصري الكادح كتب الله لمصرنا العافية من الفتن والسلامة من الفرقة والانقسام وجمع كلمتها على خير ما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ائتلاف القوى الإسلامية الموقعون الهيئة الشرعية في الحقوق والإصلاح الدعوة السلفية حزب النور الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة حزب الأصالة حزب الإصلاح وأحزاب وقوى أخرى إسلامية مجلس شورى العلماء حزب البناء والتنمية الجبهة السلفية نقابة الدعاة مصر مصر مصر يا بلدي مصر مصر مصر يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني فيها السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب عقد هذا آه، المؤتمر الصحفي هو الإعلان عن موقف ائتلاف القوى الإسلامية في الأحداث المتلاحقة الآن ووضعها في نصابها الصحيح الوضع الآن في البلاد شديد الحساسية ما ترمي أو ما يرمي إليه ائتلاف القوى الإسلامية هو آه، الأخذ بيد البلاد إلى الاستقرار المواطن المصري يعاني الآن منذ حوالي سنتين من الفترة الانتقالية بطالة في ازدياد أعمال متوقفة مئات المستثمرين من العرب والأجانب يحجمون عن الاستثمار في مصر حتى تستقر الأوضاع ويأتي برلمان منتخب معبر عن الشعب يراقب الحكومة أي مستثمر لن يأتي أبدا في حال هذا الفراغ التشريعي والدستوري اللي موجود نرتفع عن الخلافات الحزبية لمصلحة الوطن وائتلاف القوى الإسلامية كما ورد الآن في البيان لن يتوانى أبدا عن الاحتشاد للدفاع عن الشرعية لازم نرجع ورا شوية ونعرف ان احنا آه، رصدنا من مصادر مختلفة احنا كإخوان وكإسلاميين آه، وكوطنيين في مصر آه، بعد الثورة بفترات محدودة ان تمت عدة لقاءات بشكل واضح ومحدد آه، بين أطراف دولية وإقليمية وداخلية في مصر كانت بتقيم الموقف بعد تنحي مبارك وحطت استراتيجية معروفة كان عنوانها إعاقة وصول الإسلاميين أو أي قوى ثورية حقيقية للوصول للحكم في مصر ومحاولة سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها ومحتواها الحقيقي لضمان سيطرة القوى الإقليمية والدولية على مقاليد الأمور في بلادنا كما كانت لفترات طويلة وقالوا لو ده فشل لأن الشعب في حالة ثورة ممكن عملية الإعاقة ما تتمش يبقى الاستراتيجية الثانية إرباك هذا النظام أو هذه المجموعات سواء من الإسلاميين أو من القوى الثورية الحقيقية إذا وصلت للحكم وتمت وفشلت عمليات آه، منع منعهم للوصول يبقى العمل على إرباكهم حتى إفشاؤهم هذا الإتلاف وهذا الاجتماع آه، سبيل لتوحيد القوة الإسلامية وللرد أيضا على آه، ما يحدث وهذا ليس هو اللقاء الأول لا أبدا ولله الحمد والمنة كل القوى الإسلامية مؤتلفة الكل بيقف خلف الدكتور محمد مرسي كانت الوقفة أمام جامعة القاهرة خير شاهد على ذلك من تكلم ومن أتى من هنا ومن هناك ملايين إن كان البشمهندس خيرت ذكر إن البعض يعني عدت من وقف ب 2 مليون لا طبعا العدد أكبر من ذلك بكثير يعني لو وصلوا لستة مليون ولله الحمد والمنة وما زلنا قادرين على الحشد بل أنا بأهيب بالكل أن يحتشد لا يمكن أن نكرر الخطأ خطأ ترك الاتحادية أو حتى ميدان التحرير هذا الخطأ لا يكرر لابد من وقفة في الميادين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أحسن لما وقف أمام مدينة ال- الإعلام والإعلام كما ي- يعلم الكل يعني تجمعت فيه كل خصال النفاق للأسف الشديد لا أعمم أنا ولكن الكثرة منهم وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا آه، وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خصم فجر فجر في الخصومة ويعني آه، آه، مثلا عندما يقف البعض أمام المحكمة الدستورية تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يقفون أمام قصر الاتحادية سيهللون لهذه الوقت لما يشتم إنسان ونحن لا نقبل شتم أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث شتاما ولا لعانا ولم يكن فاحشا بذيئا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها أما أن يشتم ويسب الرئيس رمز الدولة آه، سيصفقون لهذا الفعل أمور غاية في الغرابة حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية تكلم ع- عن احتواء العصر المصري مصر والحرب القادمة كيف يفكر الكيان السهوني جمال حمدان فوزي محمد طايل قالوا كده الدراسات الغربية مصر لو تهيأت لها قيادة صالحة سوف تستطيع أن تجمع دول المنطقة تحت رايتها وحين ذاك سيسقط المشروع الصهيوني ولن يصبح للغرب فرصة من ثروات هذه البلاد فيما يخص الاستفتاء على الدستور فأنا أنصح آه، جموع المصريين جميعا ألا يجعلوا لأحد عليهم وصاية في تحديد مستقبل مصر الدستوري فبنود الدستور آه، يعني لم تزد عن أربع صفحات في الجرائد كما نزلت أو في كتيب صغير متداول ولكن أنبه أن تقرأ النسخ المعتمدة وليس المزورة الموجودة في بعض شبكات الإنترنت أو التي تباع في إشارات المرور وفيها مسودات قديمة أو فيها مواد آه، لقيطة أقول اقرأ هذا الدستور أنت مواطن مصري من أجلك وضع هذا الدستور وضع بقلمك النقطة التي لا ترضيك علم عليها النقطة التي لا تعجبك النقطة التي تهدد مستقبلك أو مستقبل أولادك ولا ت... لا تجعل لأحد عليك وصاية آه، القضية واضحة ونحن نعيش في بلد مسلم يحب الله ورسوله لا فرق بين ملتحي وغير ملتحي إسلامي وغير إسلامي كل المسلمين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية وهذه الرسالة أريد أن أوصلها لكل من يعيش خارج مصر وإلا فداخل مصر يعرفون ذلك جيدا لأن الذين لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية قلة قليلة جدا بل إن بعض الأقباط ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تعطيهم حقوقا مسلوبة لهم مثل حق الزواج والطلاق ونحو ذلك
اهلا بكم مشاهدينا الكرام يعني ده جزء من آه، المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم في آه، مقر الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وبيان مهم جدا للقوى ائتلاف القوى الاسلاميه. آه، دكتور صفوت يعني آه، آه، شايف ان احنا بعد آه، آه، لقاءات اليوم وبيانات اليوم بيان للدكتور محمد بديع مرشد المرشد العام للاخوان المسلمين وبيان ال- ايضا ائتلاف القوى الاسلاميه والمظاهرات او المسيرات والتأييد اللي موجود الان امام مدينه الانتاج الاعلامي للدكتور مرسي وايضا آه، المظاهرات والتأييد الموجود الان امام آه، في ربع العدويه للدكتور مرسي شايف ان احنا آه، يعني آه، في الجزئيه دي وفي في الفصل اللي بقى موجود آه، ان مصر تتمزق بين الميادين الان مصر تتمزق بين الميادين الان ما بين مؤيد و- ومعارض محتاجين نوصل في آه، في النهايه ان احنا خلاص الامور واضحه والرساله واضحه ان هم آه، آه، آه، لو اقتحموا آه، آه، ال- آه، المقر الرئاسي لو اقتحموا قصر الاتحاديه سيكون هناك رد الى اخره ده الكلام اصبح واحد واضح والرساله وصلت لهم من امس آه، من تشييع آه، جنازه وجثمين آه، من استشهدوا امام قصر الاتحاديه من آه، الاخوان المسلمين محتاج اتكلم مع حضرتك في جزئيه مهمه جدا ال- القوى الاسلاميه متى تتحد وتكون على قلب رجل واحد بمعنى الكلمة
القوى الإسلامية للأسف الشديد خلينا الأول ن- نضع تعريف محدد للقوى الإسلامية نعم يعني إيه قوى إسلامية؟ إيه أنا من وجهة نظري أن القوى الإسلامية هي كل كيان ير- يريد لمصر أن تحكم بشرع الله كل كيان يريد لمصر أن تتحقق الحرية والعدالة والكرامة و و وكل شيء عن طريق رضا الله عز وجل القوى الإسلامية هي كل تجمع وكل قوة يفكر قبل أي قرار هل هذا حرام أم حلال هل فيه رضا الله أم غضب الله هي دي القوى الإسلامية هو ده تعريفي للقوى الإسلامية وللأسف الشديد هناك كثير من المحسوبين على القوى الإسلامية ومن المحسوبين على الإسلاميين لا يرون هذا وأنا لابد أن أنا أفرق برضو بين القوى الإسلامية والإسلاميين وبين المسلمين إيه، أنا لما واحد يروح يتظاهر وال- أنا لا أخرجه من الإسلام ودي قضية للإعلام نحن لا نكفر أحدا أقر بالشهادتين جميل وأقر بالنبوة وأقر بأركان الإيمان وأقر بأركان الإسلام لا نكفره لمجرد الخلاف السياسي لا نف- نكفره لمجرد الاختلاف الحزبي د- ضوابط التكفير عندنا معروفة ب- ب- ب- ب- بقوة فإن احنا نقول إن ده في حزب ال- الدستور ولا ده في حزب مش عارف المصريين ولا ده في حزب إيه يبقى كافر ما دام هو مش في حزب النور ولا الحرية والعدالة ولا لا ده كلام لا نقوله أبدا ومن ي- يروجه فهو كاذب أيضا النقطة ال- المهمة ال- هؤلاء آه، الإسلاميون يجتمعون عند الشدائد آه.
عند الإحساس بالخطر عند المعركة أما في وقت الدعة والراحة والرفاهية فده أمر مستساغ فيه أن كل واحد فينا ي- ي- يعمل له مدرسة لكن وقت الشدة يجتمع الإسلاميون وهو ده اللي بيجتمع عليه الإسلاميون الآن يعني احنا شفنا ائتلاف القوى الإسلامية فيه كل الكيانات الإسلامية الحقيقية التي تريد أن ترضي الله عز وجل وسنجتمع ولن نفترق أبدا إن شاء الله طالما أن مصر تحتاج إلى اجتماعنا لن نفترق إن شاء الله وإن شاء الله وإن كان هذا الكلام مبكرا أتمنى من ائتلاف القوى الإسلامية ألا ينفض بمجرد إيه ال- ال- ال- ال- انتهاء الأزمة.
انتهاء الأزمة لا احنا عندنا تواصل أزمة قادمة خليني إيه، أقول لك حاجة يا أستاذ ملهم دكتور محمد أنا مطمئن جدا إن شاء الله جدا مطمئن جدا دكتور محمد مرسي إن شاء الله هيكمل مدته وسينتخب إن شاء الله في المدة القادمة وهيكمل الثمان سنين وهيبقى رئيس سابق وهيجي لنا رئيس آخر إن شاء الله سيستفتى على الدستور وسيوافق عليه وسيكون بنعم سواء أجل الرئيس أو لم يؤجل إن شاء الله سيكون هناك انتخاب مجلس نواب وإن شاء الله رب العالمين ستكون قائمة موحدة يا رب للإسلاميين بعنوان قائمة ائتلاف القوى الإسلامية إن شاء الله يا رب سيكون هذا وسيكون هناك أغلبية برلمانية إسلامية إن شاء الله رب العالمين ستشكل حكومة إسلامية وخلال أربع سنين قبل انتهاء مدة الدكتور محمد مرسي سيرى الناس في مصر كم الخير ولذلك سينتخبوه مرة أخرى إن شاء الله القوى الإسلامية يشعروا وعلموا جيدا أن الانتخابات الماضية ما حدث من فرقة في انتخابات مجلس الشعب وتنازع وخلافات وما حدث من فرقة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة أظن أن الشيوخ والساسة من الإسلاميين تعلموا ولن نتركها إن شاء الله لن نتركها لهم أبدا إلا إذا أراد الشعب والشعب صوت ضدنا يعني هنشوف قائمة موحدة بإذن الله في انتخابات مجلس إن الشعب شاء الله اللي هي ربنا.
الأخطر يعني أنا بقول مجلس الشعب أخطر من الدستور الفترة القادمة إن شاء الله هو خليني أقول لحضرتك كده الدستور هو الأساس آه هو, هو الأساس آه، وأنا عاوز أنبه كل المشاهدين اللي بيسمعوني قد لا نلتقي بعد ذلك آه، كلهم يضربوننا عن قوس واحد أنا نفسي البابا أو حد من الكنيسة يخرج يقول لي هو انسحب ليه ايه اللي مش عاجبه في الدستور ده ايه اللي مش عاجبه يطلع يقول نفسي حد يطلع يقول لي مايكل منير بيحشد لايه محمد ابو حامد اللي خبط أربعة من شباب الإسلاميين امبارح قدام مسجد الرحمن الرحيم ووجدت في سيارته أسلحة و و وكتب ومنشورات للتنصير بيعمل ايه فوقه بقول للسادة المشاهدين فوقه القضية مش قضية ديمقراطية ولا حرية ولا إيه إيه إيه الكلام ده القضية قضية دين قضية إسلام احنا مش تجار دين واحنا لا احنا عاوزين مناصب ولا عاوزين اي حاجة اي حد في البلد خد منصب منين فين الشيوخ فين اخوانة الدولة و... يا ريتوا اخوانها خلينا نخلص عشان نعرف نحاسب الاخوان لما اجي انا النهاردة احاسب الاخوان واحاسب الحرية والعدالة هيقول لي ده انا ما عنديش في الحكومة غير خمس وزراء ده انا ما عنديش من المحافظين غير اربعة ولا مش عارف ثلاثة ده انا لا لا رئيس الجمهورية الامريكي من حقه بمجرد انتخابه ان هو يغير 11000 وظيفة نعم رئيس الجمهورية الفرنسي من حقه بعد انتخابه ان هو غير 3000 وظيفة في الإدارة العليا للدولة عاوزين الحزب اللي يفوز يشكل حكومة عشان نعرف نحاسبه ونقول له لا مش هننتخبك تاني عشان انت فشلت حتى لو انت حزب اسلامي حتى لو انت حزب النور حتى لو انت حزب الحرية والعدالة حتى لو انت الفضيلة الاصالة البناء والتنمية مش هننتخبك اذا ما كنتش تمارس وتشكل حكومة شريفة محترمة ما تسرقش تحقق الخير للشعب ده مش الخير فقط ان انا اقطع ايد السارق ولا ان انا لا دي الشريعة الاسلامية لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض عاوزين البركات يا رب إن شاء الله عاوزين هذه البركات يا رب البركات تنزل ازاي يا دكتور محمد اللهم جبت مربط الفرس نعم الله يكرمك يا الله استاذ يفتح لك ويفتح بيك آمين يا شفت رب.
بقى اديتك
خيط آه، ثمين الله يبارك ثمين.
فيك الله يبارك في حضرتك ونختم بيه الفقرة ان شاء الله إن شاء الله تعالى آه، يعني ال ال آه، إن قيل كلام في هذا الموطن آه، باقتضاب وباختصار إن شاء الله كأني فهمت أن يعني وقت ربنا يبارك فيك يا ينتهي.
استاذ آه، لن يكون لهذه الأمة مقام ولا مقال إلا إذا كان الهدف الحقيقي أن تستجلب البركات مم.
يعني زي ما صدرنا في البداية وقلنا الذكي الفطن أحد ال- المشايخ بيعلم تلامذته فقال لهم ماذا أنتم فاعلون لو هاجمكم كلب الغنم فقالوا ندفعه يا سيدنا نعم قال سيعود قالوا ندفعه قال سيعود قالوا ندفعه ما استطعنا قال لا ولكن عليكم أن ترجعوا إلى رب الكلب يغنيكم مسألة الكلب هذا مثل أراد أن يعلم ال- ال- ال- الطلبة والتلامذة أنك يا عبد الله إن أردت أن تستنصر وتستنصر لنفسك فارجع إلى القوي المتين جل في علاه اوكل حاجتك إليه اركن إليه كن وليا له ولي بمعنى تحقيق الأمرين ال- ال- ال- ال- تحقيق الأمرين الذي ذكرناهم نعم ال- ال- التقوى والإيمان وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أما تكون أنت ولي لله يبقى الله هو اللي هيدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحان الله الله عز وجل يذكر في كتابه الكريم وقد مكروا مكرهم والله احنا بيحق بنا هذا المكر على أعلى مستوى اللي قال عنه ربنا ايه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدة المكر ولكن الله ذكر بين أنهم عقدوا المكر وقوة هذا المكر التي تصل لإزالة الجبال ذكر بينهما النجاة والخلاص وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قبلها وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم صد هذا المكر مهما بلغ أن توكل أمرك إلى الله يبقى احنا قضيتنا الحقيقية الآن ان احنا نصلح ما بيننا وبين الله في هذا الموقف موقف كبير جدا يستطيع الإنسان أن يعدل المسار والطريق مع ربه جل في علاه بأن يراجع نفسه وينظر كيف يكون في مرضاة الله في هذا الموقف وكيف يكون في مغضبة من الله فيتقي هذه المغضبة ويكون في إيه في مرضاة الله لابد أن نرجع وننظر ما الذي يلزمنا لكل مسلم أوجهها الآن بعد هذا التفصيل الجيد اللي ذكره فضل الدكتور صفوت عن هذه القضية لكل مسلم يجب أن يستنفر ويستنفر نفسه لله الآن فسيرى وسنرى ورب العرش العظيم من الآيات العجب العجاب نوكل أمرنا إلى الله نأخذ بالأسباب ما استطعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدر أخذ بكل ما استطاع من أسباب واستشار وأقام وجاء وراح و- وقعد و- ثم بعد ذلك رفع يديه إلى ربه جل في علاه يتضرع إن تهلك هذه العاصبة العصبة فلا تعبد في الأرض من بعدها أبدا يبقى لابد أن أن نصحح ما بيننا وبين الله جل في علاه أن نعيش حقيقة أننا عباد لله إن لم نحقق ذلك بمعناه الحقيقي بمعناه الحقيقي ضاعت منا القاعدة ولذلك قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن قال إيه فسقوا لا قال كذبوا ولكن كذبوا يعني ادعوا وحقيقة الأمر تخالف ادعائهم لذلك قال الله عز وجل ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ورب العرش العظيم الأمر جد خطير لا على قضية آه، آه، حماية الشرعية ولا حماية الرئاسة ولا حماية المشروع الإسلامي دي قضيتنا التي يجب أن نبذل لها السمين ونبذل لها الدم ونبذل لها المال وال- وكل ما نملك هذه قضيتنا ولكن القضية الحقيقية اللي وراء هذه القضية أن تنجو بين يدي الله بين السؤال ماذا قدمت يا عبد الله لي حينما اعتدي على شرع الله حينما قام هؤلاء يجتمعون ليضاهوا شريعة الله عز وجل ويحاربوا ويجتثوا هذا المشروع بما استطاعوا وبما ملكوا من أموال ومن طاقات بقضية نجاة إما أن ننجو بعذر بين يدي الله قدمنا وبذلنا وإما أن تعود علينا بنقمة لن نفيق بعدها إلا بعد قرون أسأل الله أن يجنبنا ذلك آمين يا رب أنا مش عايز أفصل علشان لا، شايف كلامك إن رائع.
الوقت- ربنا يبارك فيك يا الله أستاذ.
يبارك فيك يعني.
ربنا يكرمك يعني لا هو معنى الدكتور هشام أندير رئيس الوزراء بيقول إن المشكلة الحقيقية اللي بتعاني منها مصر الآن هي الاقتصاد وليس في الاختلاف حول مواد دستورية والنخبة السبب في انسياق الشعب إلى مطالب ليست حيوية ورئيسية للشعب المصري مشددا على أن الاقتصاد في خطر لأن الاقتصاد يدمر ومشاهد التخريب والقتل تدخلنا في نفق مظلم مؤكدا أن لقمة العيش أهم من السياسة ده كلام للدكتور آه، هشام أندير رئيس الوزراء في تعليق يا دكتور؟
لا والله لا تعليق لكن هو يعني كرئيس وزراء شيء طبيعي جدا أن, ده حصر إن, اهتمام.
إن ده كلامه يعني لأن هذه هي مشكلته الأساسية وهي مشكلة الأساسية للحكومة هي المسألة الاقتصادية الاقتصادية.
وإن طبعا.
كنت يعني أرى أن يعني آه، هذه المشكلة آه، تحل باختصار وباختصار شديد ان احنا فعلا نمارس الديمقراطية الحقيقية باختصار شديد هو حسني مبارك لو كان أعطانا الفرصة لممارسة الديمقراطية الحقيقية ولم نزور انتخابات كانت خرجت هذه الثورة طب ما تيجي نشوف الديمقراطية في التقرير ده وعايزك تعلق عليه نشوف التقرير والديمقراطية
قول يا شعب كفايه سكات احنا ثوره كلوتاب عشان اوضح لكم اسمحوا لي افكركم بوقت ما كانتش فيه الشريعه مطروحه اصلا ومع ذلك 19 3 كلاكيت اول مره وقالت الصناديق للدين
نعم وهتفضل تقول نعم حتى لو كنا بنستفتي على بلوزه ايه هي البلوزه مش مشكله لبسها في الشريعه والناس هتقول نعم عايز الاعلان الدستوري والدستوري يعدوا من غير ما الناس ما تقرا ولا تفهمه مش مشكله الناس هتقول ميرسي سيبكم بقى من الاعلانات وشغل النجوم ده في خبر مصر كلها كانت مستنياه يدل دلالة واضحة على أن فجر الإسلام بدأت تباشيره قادم قادم يا إسلام قادم قادم يا إسلام
قادم قادم طب هو كان راح فين يعني طب اخيرا الحمد لله الاسلام قادم يا جماعه الحمد لله الحمد لله على السلامه والله ما كنت اعرف عشان كده احنا عايزين نحتفل بالمناسبه دي وبدخول الاسلام مصر الحقيقه انا دورت على اصنام ما لقيتهاش مفيش اصنام في مصر للاسف وكل اللي لقيناه عرايس باربي فعشان كده انا عايز اوزع عليكم شويه عرايس ممكن نكسرها مع بعض اتفضل حضرتك ممكن تكسر شلت يدي اه انها سليمه يبقى نستمتع بالمليونه دي بقى مع بعض لان الحقيقه الحشد ده كان مليان مجموعه من نجوم الدعوه نرحب بالشيخ خالد عبد الله عرقان وغرقان لكنه معنا فرحان
وليه تبقى علقان وغلقان وفيك صوت الثوره أنا- انا أنا عايز اقول حاجه بس ده قطن فاخر جدا على فكره ولو مش ولو مش مصدق الاول عشان كده الهتافات ما كانتش عشان الدستور ما كانتش عشان الدستور كانت عشان الشريعه عشان ربنا هذه الملايين جاءت من أجل من؟ جئنا من أجل من؟ جئنا من أجل من؟
احنا النهارده نازلين نأيد سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي جئنا من أجل من؟
تأييد الزعيم والقائد الرئيس آه، مرسي طبعا جئنا من أجل من؟
ميدان الدكتور محمد مرسي معاه حتى الموت جئنا من أجل جئنا من أجل من؟
طب ممكن تحدد طيب انتوا جئتوا من اجل مين بالظبط يعني لو انتوا جئتوا من اجل ربنا فهو الحقيقه مش محتاج للعدد ده كله ولا لشغل الاتوبيسات والحشد ده اما بالنسبه للرئيس مش ده منتخب برضه عادي يعني يعني الراجل زيه زينا مفيش فرق ولا تنسى أنه رئيس له شرعية له شرعية شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية بناقص الشرعيه الشعبيه معاك شريعه قرانيه شرعيه قرانيه ومعاك شرعيه نبويه محتاج الشرعيه الشعبيه ليه دي؟ ما يولع الشعب وعشان كده فرانكشتين اسف قصدي العلمانيين من الاسلام من الشريعه من صحوه الاسلاميين انتوا عارفين العلمانيين وصلوا لدرجه من الرعب قد ايه الجماعة السياسيين يقول لك سقطت ورقة التوت فاحنا عاوزين نقول لهم يعني ارتدوا آه، سراويلكم او بدل ما تستدوا سواري- سواريلكم ليه تستدوا سواري... ليه بتعتمدوا في الصوت عشان كده انا بقول لكل العلمانيين ان هم يستسلموا بقى للناس دي مش بالغصب خالص خالص انتوا سمعتوا الناس دي بتتكلم ازاي سمعتوهم بيدعوا بالموعظه الحسنه ازاي ما سمعتوش الحنيه واللطف في كلامهم ماذا رايتم الاسلاميين حتى تكرهوهم وكونوا وكونوا دعاة للحق والخير والهدى بالحكمة البالغة والكلمة الرقيقة الرقاقة والخلق العذب الجميل شفتوا الموعظه الحسنه شفت الكلمه دقيقه زقراقه الاخلاق الحميده انا مش عارف ليه بنقاوم المفروض يا جماعه المره الجايه بدل ما نعمل مظاهرات الحقيقه ننضم ليهم ليه ليه ليه ليه نخانقهم مرعب خالص حشودهم لطيفه جدا
قول يا دكتور على المرعب ده لا حول ولا
شوف يا استاذ ملحم إيه للاسف الشديد هو ده الاعلام اللي كنا بنتكلم عليه من البدايه إيه اعلام بيستطيع ان يستخدم الادوات بتاعته انت مهما قلت عليه إيه لن تسمن ولن تغني من جوع كل كلمه هنقولها هنا هياخدها ويروح يعمل عليها الحلقه الجايه مم.
آه، لكن الغباء المستحكم أنك لا تعلم أن لهذا الكون رب يحاسب على كل كلمة بت- بتتقال وهذا الإنسان وإحنا هنحاسب على كل كلمة وأن ابن آدم ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يدري أنها تهوي به في النار إلى سبعين خريفا ومن أشد أنواع الكذب في الدنيا أن أكذب لأضحك الناس في حديث حقيقة أنا مش مستحضر ال- اللفظ تماما إن من أشر الناس من كذب ليضحك الناس
ولفظه هكذا ولفظه هكذا نعم إن من أشر الناس من كذب ليضحك الناس وأنواع الكذب إن أنا آخد جملة أو كلمة من كلام شخص وأجي أبروزها وأبدأ أضحك عليها الناس ومن أشد أنواع الكذب في الدنيا أن تسخر من قول حق ومن أهل حق ومن أهل صدق ومن أصحاب قضية حتى لو كانوا كفار الإسلام لم يسخر من كفار قريش مفيش مفيش سخرية لكن إن أنت تسخر بهذه الطريقة هذه هي ال... التي ينطبق عليها الآية تماما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما ضر بحر الفرات إذا ولغ فيه بعض الكلاب ولا يضر السماء نبح الكلاب لو ان احنا هنلتفت لكل واحد بيتكلم وعمل أراجوز وناس قاعدة تضحك عليه يبقى مش مش هنخلص وفي فرق كبير قوي بين ان الناس بتضحك على كلامي او بتضحك على طريقة القائي وتناولي للموضوع وان الناس بتضحك على الموضوع اللي انا بقوله الشيخ محمد حسان وهو قاعد بيتكلم وهو واقف في المليونية بيتكلم ولا الشيخ أيمن صيدح وهو بيتكلم الناس ما بتضحكش على كلامهم دي الناس بتضحك عليك أنت بتضحك على ألفاظك وبتضحك على شكلك وبتضحك على على ما تقدمه هل أنت مدرك حضرتك تشتغل إيه؟ هل حضرتك مدرك قيمة اللي أنت بتقدمه وبتقوله وإن أنت ستحاسب عليه إيه، للأسف الشديد هي دي القضية اللي الناس مش فاهمينها كويس إيه، هل هو بيعمل الكلام ده من أجل قضية ولا علشان بياخد كام مليون ولا كام مئة ألف هل هو أي شخص بهذا الشكل بهذا الكاركتر إيه، هل هو فعلا هيستطيع أن يقف أمام الله عز وجل يوم القيامة ويجيب الله عز وجل عن كل كلمة قالها وأنا لا أظن إن كل الناس اللي تريق عليهم واللي بيتكلم عليهم هيسامحوه لا في ناس كتير قوي مش هتسامح أنا شخصيا واحد من الناس لن أسامح وسأقف أنا وهو أمام الله عز وجل نعم.
يوم القيامة وهنشوف من الأخسر أعمال
دكتور محمد كلمة أخيرة
يعني كانت كلمة ولا تعليق على هذا ال- نعم.
الهراء اللي استمعنا إليه الحقيقة وأحبط الإنسان أنا أوجه كلمة من شقين الشق الأول لهذا المتكلم الذي يكفي أن نستنكره وكلمة لمن يستمع إليه أما بالنسبة له فلا أقول إلا ما قاله الله جل في علاه قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ما قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ده كلام ربي اللي أرد عليه على هذا الهزيل الذي لا يستحق منا نظرة ولا اهتمام ولا يستحق منا أن نستمع إليه وهذه الكلمة الثانية أو الشق الثاني أقول أيضا لكل من يتجرأ ويستمع إلي ممن ينتسب إلى أمة الحبيب المصطفى أقول له ما قاله الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اسمع إلى هذه النظارة العجيبة إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فأنا أحذر بل أنذر كل من يستمع إلى مثل هذا بأن عاقبته وخيمة عند ربه جل في علاه ولا يأمن على نفسه طمس القلب ولا إغلاق القلب لأن الاستماع إلى مثل هذا الكلام يميت القلوب فضلا عن العاقبة التي توعدنا بها الله جل في صلي يا علاه رب. ربنا يبارك نسأل الله فيك.
السلامة يا والعافية رب اللهم امين نسال الله تبارك وتعالى السلام شكرا جزيلا دكتور محمد ربنا يكرمك ونورتنا وسعدتنا شكرا دكتور صفوت شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدينا الكرام فاصل وبعد الفاصل نعود
مصري